ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما
ياما وياما
وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوني عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوني عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوني عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرضعت بالهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرضعت بالهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرضعت بالهوى كله وحبيبي له ألف سلامة
وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسابوني
وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما كما قالوا لي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما كما قالوا لي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما كما قالوا لي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة يا ما قالوا لي عليك يا ما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيب لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيب لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيب لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيب لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما
ياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليك ياما وسابوني
سقوني كاس الملامة يا ما قالوا لي عليك يا ما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيب لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما كما قالوا لي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
وسقوني كاس الملامة يا ما قالوا لي عليك يا ما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيب لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما كما قالوا لي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
كاس الملامة ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيب لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما كما قالوا لي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما قالوا لي عليك ياما وسقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيب لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما كما قالوا لي عليك ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
قالوا لي عليك ياما وسقوني مكة الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي علي ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وساقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي علي ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
وساقوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي علي ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي علي ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
أرض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم ألف سلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالوا لي علي ياما وسابوني كاس الملامة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف ياما وياما ياما قالولي عليه ياما وسابوني كاسين نلمة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
بسلامة ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليه ياما وسابوني كاسين نلمة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما
ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليه ياما وسابوني كاسين نلمة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليه ياما وسابوني كاسين نلمة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليه ياما وسابوني كاسين نلمة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما
وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليه ياما وسابوني كاسين نلمة أرض عذاب الهوى كله وحبيبي له ألف سلامة وياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما وياما ياما قالولي عليه ياما وسابوني كاسين نلمة أرض عذاب الهوى كله
صوتك ورايا وفي كل خطوة امشيها كلام حبك معايا زي الحكاية مليانة شوق وحنين وغرام وفي كل مطرح سيرتك ورايا وفي كل خطوة امشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما راح سيرتك ورايا وفي كل خطوة امشيها كلام حبك معايا زي الحكاية مليانة شوق وحنين وغرام وفي كل مطرح سيرتك ورايا وفي كل خطوة امشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما رايا وفي كل خطوة امشيها كلام حبك معايا زي الحكاية مليانة شوق وحنين وغرام وفي كل مطرح سيرتك ورايا وفي كل خطوة امشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار عاشت مع الأيام ياما ياما وياما كل خطوة امشيها كلام حبك معايا زي الحكاية مليانة شوق وحنين وغرام وفي كل مطرح سيرتك ورايا وفي كل خطوة امشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الايام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الايام ياما ياما ياما يا كلام حبك معايا زي الحكاية مليانة شوق وحنين وغرام وفي كل مطرح سيرتك ورايا وفي كل خطوة امشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما حبك معايا زي الحكاية مليانة شوق وحنين وغرام وفي كل مطرح سيرتك ورايا وفي كل خطوة امشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار يا وحنين وغرام وفي كل مطرح سيرتك ورايا وفي كل خطوة امشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوتري الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين ظنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما جاية مليانة شوق وحنين وغرام وفي كل مسرح سيرتك ورايا وفي كل خطوة امشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي اقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما أنا شوق وحنين وغرام وفي كل مسرح سيرتك ورايا وفي كل خطوة امشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين ظنوني والتعاتيب اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي اقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الايام ياما يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الايام ياما ياما يامين وغرام وفي كل مسرح سيرتك ورايا وفي كل خطوة امشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعب قالوا كلام ياما كانوا ياما وقست مع الأيام ياما كانوا ياما ياما قالوا كلام ياما كانوا ياما وقست مع الأيام ياما
كانوا ياما ياما ياما وفي كل مطرح سيرتك ورايا وفي كل خطوة مشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوتري الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين ظنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما كانوا ياما وقست مع الأيام ياما كانوا ياما يا مهقلوا لي كلام ياما كانوا ياما وقست مع الأيام ياما
كانوا ياما يا مريم راح سيرتك ورايا وفي كل خطوة مشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوتري الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين ظنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما كانوا ياما وقست مع الأيام ياما كانوا ياما يا مهقلوا لي كلام ياما كانوا ياما وقست مع الأيام ياما
كانوا ياما ياما ياما ياما وفي كل خطوة مشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين ظنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي اقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما كانوا ياما وقست مع الأيام ياما كانوا ياما ياما قالوا لي كلام ياما كانوا ياما وقست مع الأيام ياما كانوا ياما ياما ياما لي خطوة مشيها كلام الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين ظنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك والشوق يوديني وانا بين جنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين جنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما يا مريم الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين جنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي أقوى من النار وأنا بين جنوني والتعاتيبي أصبر وأحتار دي النار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما يا مريم والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين جنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي أقوى من النار وأنا بين جنوني والتعاتيبي أصبر وأحتار دي النار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما يا مريم طيري والصبر بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين جنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي أقوى من النار وأنا بين جنوني والتعاتيبي أصبر وأحتار دي النار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما يا مريم بيجيب والشوق يوديني الفرحة تغلب والوهم يطيري والصبر بيجيب والشوق يوديني وانا بين جنوني والتعاتيبي اصبر واحتار دي النار في حبك يا حبيبي أقوى من النار وأنا بين جنوني يم يم يا مهألو لسلم يام وقفت مع الأيام يام يام يا بوقي وديني الفرحة تغلبني والوهب يضمري والصبر بيجيبني والشوق يوديني وأنا بين ظنوني والتعب يجيبني أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار وأنا بين قانوني والتعاتيبي أصبر وأحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما الفرحة تغلبني والوهب يضمري والصبر بيجيبني والشوق يوديني وأنا بين ظنوني والتعاتيبي أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار وأنا بين ظنوني والتعاتيب أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما يا مهقلوا لي كلام ياما وقفت مع الأيام ياما ياما ياما والوهب يضمري والصبر بيجيبني والشوق يوديني وأنا بين ظنوني والتعاتيبي أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار وأنا بين ظنوني والتعاتيب أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما يا مهقلوا لي كلام ياما وقفت مع الأيام ياما ياما ياما والصبر بيجيبني والشوق يوديني وأنا بين ظنوني والتعاتيب أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار وأنا بين ظنوني والتعاتيب أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما يجيبني والشوق يوديني وأنا بين ظنوني والتعاتيب أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار وأنا بين ظنوني والتعاتيب أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما الأيام ياما ياما يا بنت جنون والتعاتيب أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار وأنا بنت جنون والتعاتيب أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما يا يا دعاتيبي اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين جنوني والتعاتيبي اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الايام ياما يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الايام ياما يا مريم اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار وانا بين جنوني والتعاتيب اصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي اقوى من النار يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الايام ياما يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الايام ياما يا مريم بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار وأنا بين جنوني والتعاتيب أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما يا بحبك يا حبيبي أقوى من النار وأنا بين جنوني والتعاتيب أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما يا حبيب أقوى من النار وأنا بين جنوني والتعاتيب أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا ما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما من النار وأنا بين جنوني والتعاتيب أصبر واحتار بالنار في حبك يا أيام أيام يا مهقلوا لي كلام ياما وقفت مع الأيام ياما ياما يا دنيا والتعاتيب أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار يا مهقلوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما يا بابي أصبر واحتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما احتار بالنار في حبك يا حبيبي أقوى من النار ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما نار في حبك يا حبيبي أقوى من النار ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما يا حبيبي أقوى من النار ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما أقوى من النار ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما يا نار ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما ياما ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقفت مع الأيام ياما ياما ياما وقفت مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقفت مع الأيام ياما ياما ياما ياما ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقفت مع الأيام ياما ياما ياما ياما الأفكار والفكر بحر يوديني مسرح محتار يا مه قالوا لي كلام ياما وقست مع الأيام ياما ياما قالوا لي كلام ياما وقفت مع الايام ياما ياما وياما وياما ارض عذاب الهوى كله وحبيبي لهم الف سلام